بسم الله الرحمن الرحيم
حوار مع تاجر انا تاجر واعمل اللي انا عايزه والتجاره شطار سيبك من ده كله بقى اقول لاخويا وحبيبي في الله نجاحك في التجاره والمكاسب اللي هتكسبها دي وسيله مش هدف النجاح في التجاره وجمع المال وسيله لانك انت تعيش حياه كريمه في طاعه الله وتستعمل المال ده اصلا في مرضات الله انا حوار عايز البلد بالبلد كده اعمل معاك بيزنس بس يوصلك للجنه موافق ولا مش موافق موافق طبعا بس معقول اتاجر واكسب فلوس كتير اخش الجنه كمان بسبب تجارتي تصدق الحكايه دي انت لو قريت التاريخ الاسلامي اسال نفسك سؤال ايه سبب انتشار الاسلام في اقطار الارض دي كلها هل هم العلماء طبعا لا مش العلماء بس امال مين تجار المسلمين تجار المسلمين حوار مع تاجر مش تجيب بقى سلعة حرام وتقول ان شاء الله هعملها ابتغاء وجه الله اجيب لهم معسل وسجاير عشان يعني ايه تجيب سلعة تكون حلال آه، لان الاخلاص ما ينفعش بالحرام حوار مع تاجر اصل التجارة شطار يقول لك اصل انا واد مفتح بقى وحرج واعرف البس الزبون السلطانية واعمم صح انت ممكن تعمل كده لكن في اخره وفي مظاهر مظاهر حوار مع تاجر يعني كنت واقف لقيت آه، واحد راجل بيشتري من شاب كده معدي بيبيع آه، طقم توابل علم الله سبحانه وتعالى بيساله بيقول له بكام يا ابني الطقم ده قال له ب 27 جنيه فالراجل ضرب له الكلمه كده ضربه كده خلاص قال له مش ب 7 جنيه قال له خدها حلال عليك يا نهار ابيض من طرائف التجار كانوا بيصلوا ورا الامام صلاه العصر لا صلاه العصر اربع ركعات فالامام راح مصلي ثلاث ركعات راح مسلم اللي وراه بقى كلهم رجال اعمال وتجار وكده فمش فاضيين قال لك بركه يمكن نزل التخفيف ولا بتاع فالمهم يعني فواحد منهم قال له يا يا ابو فلان والله انت ما صليت بلا صلاه العصر الا ثلاث ركعات قال له كيف يا رجال ما- قال له عندي دليل انا طال عمرك عندي اربع محلات في كل ركعه بحسب حساب محل فحسبت حساب ثلاث محلات وانت سلمت فبالله عليك تقوم تجيب المحل الرابع الله يخليك
حوار مع تاجر تلاقي واحد ساعاتي وكاتب لك على المحل ان الله عنده علم الساعه طب علم الساعه هو ده تلاقي واحد قهوجي وكاتب لك بخط كبير و... و... سبحان الله وتلاقي 50 60 شيشه ما ايه مفروشه قدام الم... ال- القهوه وكاتب لك فوق ايه انا فتحنا لك فتحا مبين يعني بالله عليك ده ده محتاجين نفتح دماغه ده يعني حوار مع تاجر تلاقي واحد بتاع عصير وكاتب لك ايه وسقاهم ربهم شرابا طهورا يا راجل بقى الزعزع اللي من الشراب عندك ديت هي دي الشراب الطهور حوار مع تاجر فتدبر يا أخي التجارة على عهد رسول الله يبقى واقف وحاطط البضاعه بتاعته واقف في السوق يجي واحد كافر يشتري من عنده حاجه فيدخل عليه يقول له عندك قمح يقول له عندي قمح بس اخويا اللي هناك ده عنده قمح افضل من اللي عندي ايه ده فيقول له انت دينك ايه يقول له انا مسلم يقول له دينك يامرك بالاخلاق دي يقول له ايوه يقول له طب كيف ادخل في هذا الدين يقول له تنطق الشهادتين فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حوار مع تاجر أخي التاجر هذه دعوة للتجارة الرابحة إذا أردت أن تنجو من هذه المهالك وتكون من الذين أنعم الله عليهم في الدنيا وفي الآخرة فاسمع معنا هذا الشريط تلاقي بتاع اللبن اللي بيغش بالميه والفورمالين والكربونات او يفرز اللبن يطلع الجبنه والزبده والقشطه ويبيع لك لبن صوره أمثلة سيئة لتجار اليوم بتاع مزارع فراخ ياكلهم دم عشان يسمنوا خلال شهر شهرين 40 يوم يكون باع يجيب لك فلفل اسود ويطحنه ويحط عليه عيش محروق ويطحنهم مع بعض عشان يبيعه ويكسب تلاقي بقال عمال يحقن شوال السكر بالميه عشان يزود الوزن كيلو او اتنين في الحرام تلاقي بتاع موبايلات يجيب لك موبايل مستعمل ويغير الوش ومش عارف ايه ويظبطه ويعمله ويبيعه ايه اسمه موبايل ثلاجه فمزاق الكلام ده كله سالت عنه طبعا تلاقي بتاع موبيليا يجيب لك خشب يقول لك ده خشب ارض وهو ابلكاش ومتغطي تلاقي الدولاب تقيل او السرير تقيل يكون حشيه من جوه رمل بتاع الفاكهه يرص الحلو على الوش والضربه كلها قدام ومجهز اكياس تحت رجليه بقى كيلو وكيلو ونص و2 كيلو تيجي تشتري يوزن لك الفاكهه الحلوه عقبال بس ما تطلع الفلوس يكون بدل الكيس تروح البيت تلاقي كل الفاكهه ممشش ممشش حوار مع تاجر مع تاجر حوار مع تاجر أيها الأحبة في الله الراية للإنتاج والتوزيع الإسلامي تقدم حوار مع تاجر حوار من فضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار إلى كل تجار الأمة الإسلامية أما الآن فمع فضيلة الشيخ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه الحقيقة يا جماعة آه، موضوع في غاية الأهمية يمس حياتنا اليومية أو حياتنا مش اليومية وبس ده بيمس حياتنا في كل ساعة طبعا ما فيش أي إنسان في الدنيا يا جماعة إلا هو محتاج إنه كل يوم ده إن ما كانش كل ساعة إنه ينزل ويتسوق ويشتري أي حاجة من الأسواق صح ولا لا وطبعا حضرتك آه، لما بتدخل السوق بتلاقي طبعا أي تاجر ما شاء الله بيغض بصره وقاعد يذكر ربنا أو يقرأ في المصحف ووقت الصلاة ما شاء الله بيجري على المسجد جري وآمين جدا لدرجة إنه لا يمكن أبدا يغش في البضاعة ولا الميزان أبدا أبدا وطبعا بيحب الخير لكل الناس لدرجة إنه لما بتيجي حتى تشتري منه يقول لك لا بص بقى يا ريت تشتري من أخويا اللي جنبي ده عشان هو ما باعش من أول اليوم يعني ولما بتسأله بقى عن جودة البضاعة اللي عنده بيكون في منتهى الصراحة لدرجة إن البضاعة لو كانت مش كويسة بيقول لك لا يا ريت تشتري من اللي قدامي لأن بضاعته أفضل من اللي عندي لا وفوق ده كله بقى ده أنا هقول لك على حاجات تانية كمان مهمة إنه سمح جدا في البيع ولا يبيع إلا الحلال وبيحط هامش ربح بسيط جدا جدا وفوق ده كله في آخر السنة بيطلع زكاة ماله وطول السنة ما شاء الله عمال بيتصدق ومشغول ليل ونهار بالدعوة إلى الله إيه رأيكم أصحى من النوم ولا أكمل طبعا ال- الحلم ده جميل جدا ومتهيألي كده اننا كلنا نفسنا ان احنا نشوف التجار بالاخلاق دي صح ولا لا طب ما تيجي نحقق يا جماعه الحلم الجميل ده ونشوف ازاي ان التجار يبقوا بالصوره الجميله اللي احنا تخيلناها في بدايه الدرس اقول يا جماعه والله بكل الحب بقول لكل تاجر مسلم انا ليلادي عايز احط ايدي في ايدك علشان ندخل الجنه سوا علشان كده درس الليلاده يا جماعه بعنوان حوار مع تاجر احنا اتكلمنا قبل كده آه، ويعني ارسلنا برقيه آه، او رساله رقيقه لكل حبايبنا من سواقين آه، التاكسي والميكروباص عايزين الليله نبعت رساله ارق لكل تاجر مسلم آه، يعني يتاجر في اي نوع من انواع آه، التجاره تقريبا يا جماعه ما فيش يوم بيمر علينا آه، بنفتح فيه صفحه الحوادث الا ولازم نلاقي خبر تم القبض على تاجر يغش في الايه في السلعه الفلانيه او يهرب شحنه غذائيه فاسده او يغش في الميزان او او الخبر ده اصبح بالنسبه لنا عادي يعني الفنا سماع هذه الاخبار لا يحرك عندنا ساكنا بمعنى ان طبيعي جدا افتح الجرنان الاقي كل يوم تاجر بيتهرب مش عارف من ايه او آه، بيهرب آه، شحنه من- او يعمل اي حاجه لكن انا عايزك تتخيل معايا كده لو في يوم من الايام فتحت الجرنان على صفحه الحوادث ولقيت الخبر ده تم القبض على تاجر يتاجر في الحلال وبضاعته جيده ولا يحتكر اي سلعه اسعاره رخيصه وهو صادق في كل شيء لا يغش ولا يخدع وعنده امانه نادره وهو سمح في بيعه يؤدي زكاه ماله يحافظ على الصلاه ويدعو الى الله لو سمعت خبر زي ده تعمل ايه طبعا عجيب صح ومنشور فين بقى في صفحه الحوادث يبقى الاصل كان الاصل يا جماعه في حياتنا ان يكون التاجر يا اما غشاش يا اما مهرب والاستثناء ان هو يكون امين ده اصبح في زماننا ده الا من رحم الله سبحانه وتعالى عشان كده عايز اسال سؤال في اول هذا الدرس ليه يا جماعه ان اكتر الناس رسمه صوره للتاجر انه انسان جشع ما بيتقيش ربنا ولا بيراعي اخوه ولا صداقه لدرجه لما تيجي تكلم واحد مثلا زميلك تقول له انت عارف فلان يقول لك يا عم سيبك منه ده اصله تاجر يعني ايه يعني ده انسان وحش ما ينفعش يتعاشر ما ينفعش ان انت تتعامل معاه لا في درهم ولا دينار ده لا ي... يعني لا يبدي الا مصلحته الشخصيه وبس مع ان في تجار والكلام ده في منتهى الصدق والامانه والله في ناس في غايه الصدق والامانه والسماحه لكن بكل صراحه وخليها كده بيني وبينك قليلين جدا طب عايزين نكتر الدايره الجميله دي وعايزين نوسع عدد التجار الامناء الشرفاء الناس اللي عندهم صدق وامانه وسماحه ويعني مشغولين بهم الدين في المقام الاول هو تاجر بس قبل ما يكون تاجر هو ايه هو مسلم علشان كده حوار الليله مع اخويا في الله وحبيبي في الله حواري مع كل تاجر مسلم عايز اقول لك حاجه ممكن تكون مش واخد بالك منها اوعى تفتكر انا بكلم اخويا التاجر ايا كان بقى في اي نوع من التجاره انا مش عايز اخصص انواع معينه لان التجاره اصلا انواع كتير جدا لو هنكلم كل تاجر مش مش هنخلص الموضوع فانا عايز اتكلم كل تاجر في اي نوع من انواع التجاره عايز اقول لك حاجه وبقولها في الاول اوعى تنسى ان انت اخويا في الله وحبيبي في الله والله اوعى تفتكر ان العباده محصوره في الشعائر التعبديه وبس يعني عباره عن ان حياتنا عبادتنا هي صلاه وصيام وحج وخلاص وانتهت لا طبعا ده العباده اشمل من كده بكتير العباده اشمل من كده بكتير عايزك تسمع لكلام واحد من الصحابه تعرف الصحابه اصحاب النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم آه واحد من الصحابه اسمه معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه لما سال ابا موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه قال له كيف تقرا القران قال اقراه يعني قائما فان آه، شعرت بتعب اقراه جالسا فان شعرت اقراه نائما ثم بعد ذلك اخرج واركب دابتي حتى يعني استطيع ان اكمل القراءه قال له معاذ بن جبل اما انا فاقرا القران فاذا ما احسست بتعب نمت واحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي يعني انا بحتسب شويه النوم اللي انا بنامهم دولت انه يبقوا برضه عباده اتقوى بها على طاعه الله يبقى يتحسب له النوم بتاعه عباده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بمعنى كلامي ايه قصدي اقول لك انا عايزك تحول كل كل عادات حياتك إلى عبادة الأكل يبقى عبادة أنا باكل يا رب بنية إن أنا أتقوى على عبادتك يبقى الأكل عبادة الشرب نفس الحكاية أنا بنام عشان أقوم أقدر أصلي وأقدر أقوم أعمل أي خير يبقى عبادة لما تروح تفتح المحل بتاعك أو تعمل أي تجارة تخرج برضه بنية إعفاف زوجتك وأولادك وأمك وأبيك عن سؤال الناس يبقى عملك يبقى في الوقت ده إيه زي ما مشهور جدا بين التجار اللي هو الإيه الرمز بتاعهم العمل عبادة آه العمل عبادة بس خد بالك أهم حاجة اوعى يلهيك عن أصل العبادة اللي هي إيه وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون ربنا تكفل لك بالرزق وطلب منك العبادة فأنت تعبد وهتلاقي الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون اسمع لكلام حبيبك بس برضه تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل اللقمة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها يعني أنت لو أكلت وحمدت ربنا وشربت وطبقت السنة في أكلك وشربك فأنت في عبادة بلاش ده كله عندما يأتي الرجل أهله عندما يجامع الرجل زوجته يقول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة عندما يأتي الرجل زوجته وينوي بذلك إعفافها أو أن ربنا كمان يرزقه منها ذرية صالحة تعبد ربنا يبقى ال- هذا الأمر يعتبر صدقة قال أحد الصحابة يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له عليها أجر قال أجل أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قال نعم قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له عليها أجر بفضل الله يبقى قصدي من المقدمة دي أن أنت تقدر تحول التجارة بتاعتك دي إلى عبادة ليه؟ أنت بتجلب الحوائج اللي الناس محتاجاها يعني بتقضي أغراض المسلمين وبعدين أنت بتفرج عنهم هموم أنا ما أقدرش أشتري كل بضائع من كل البلاد أنت بتجمع بقى البضائع من الصين واليابان ومن آه، مش عارف منين ومنين من كل حتة وتيسر لي إنها توصل لي لحد عندي لو صدقت في أنك أنت تنوي بهذا تفريج هموم المسلمين لك بذلك أجر بفضل الله مع المكسب كمان اللي بتكسبه طيب نكمل الموضوع عايز أسأل أخويا وحبيبي التاجر أنت عارف إيه هو الرزق ناس كتير فاهمه يا جماعه ان الرزق هو الفلوس وبس لا طبعا الاسلام رزق وحفظ القران رزق وحسن الخلق رزق وسلامه الصدر والصحه وراحه البال والامانه حب الخير للناس العلم والدعوه الى الله والصبر رزق شوف حبيبك بيقول ايه صلى الله عليه وسلم بتحب النبي لا سؤال والله يعني لو بتحبه امال ما بتصليش عليه يعني سبحان الله يا جماعه يعني انت عارف كل لما تسمع كلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صليت عليه مره اسمع لكلام حبيبك بيقول ايه من صلى علي مره واحده صلى الله عليه بها عشرة ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك عشر مرات بصلاتك على النبي مرة واحدة صلى الله عليه وسلم خدت بالك الحديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر يا سلام لأن نص الدين صبر ونص شكر ما تخافش والله العظيم الرزق مضمون أبواب الرزق لما الإمام ابن القيم عارف الإمام ابن القيم إمام من أئمة السلف رحمه الله رحمة واسعة بيقول لك إن أبواب الرزق كانت بتتدرج تدرج جميل جدا جدا أول حاجة الطفل هو لسه جنين في بطن أمه دي مصدر رزقه واحد اللي هو إيه الحبل السري بيجي منه الأكل والشرب والهواء كل حاجة طيب اتولد ربنا يضاعف له أسباب الرزق يعطيه ثديين يرضع منهما طيب مضت او عدت مرحله الرضاعه عايز بقى ياكل ربنا يضاعف له اسباب الرزق يديله طعامين وشرابين الطعامان اللي هم الحيوان والنبات والشرابان اللي هم ايه الماء واللبن طيب خلاص بقى الراجل مات وبعدين خلاص راح على الاخره يديله ضعف اسباب الرزق هم كانوا اربعه يبقوا كام ابواب الجنه الثمانيه اسمع لكلام حبيبك بس بعد ما تصلي برضه صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي رواه ابو نعيم باسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت خد بالك لادركه رزقه كما يدركه الموت اقسم بالله انت ما تقدر تهرب من رزق في اكتر من كده ده انا بحلف لك انت لو حاولت ان انت تهرب من الرزق بتاعك هيجي لك لحد عندك عايز اقول لك حاجه تانية ان من ضمن انواع الرزق الجميله جدا اللي الناس مش واخده بالها منها خالص انك تعرف الحلال من الحرام انك تعرف الحلال ايه من الحرام غيرك مش فارقه معاه غيرك مش فارقه معاه ما يهموش بقى حلال ولا حرام المهم اللي يكسب واللي يمشي معاه البضاعه هي دي اللي إيه؟ اللي ماشيه معاه طيب عايز اقول لك حاجه كمان ثالثه ان يا ترى انت اتولدت يوم ما اتولدت لقيت نفسك تاجر يعني اول ما نزلت كده لقيت نفسك ما شاء الله تاجر وناجح وليك آه يعني مشاريع كتيره جدا وبتكسب وتربح طبعا لا مين اللي اكرمك بالنعمه مين اللي اكرمك بالنعمه دي الله ربنا اكرمك بنعمه العقل والمال ويسر لك ان انت تفهم في تجاره معينه وجعل التجاره دي سبب لرزقك صح ولا لا يعني الحكايه كلها بالبلدي كده كلها ارزاق فلان ياخد شهاده ويبقى موظف وفلان يبقى حرفي وفلان يبقى عالم وفلان يبقى تاجر قال جل وعلا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون شوف بقى ربنا بيقول إيه تاني اهم يقسمون رحمه ربك خد بالك من الايه دي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليه ليتخذ بعضهم بعضا سخريا انا بشتغل عندك وانت بتشتغل عندي كلنا محتاجين لبعض محدش فينا يقدر يستغنى عن كل الناس من حواليه ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض يعني الناس كل واحد ايه ده بيسترزق من ده وده بيسترزق من ده لكن في النهايه الرزق ياتي من عند من من عند الله سبحانه وتعالى مهنه التجاره يا اخي العزيز مهنه طيبه جدا خد بالك تسع اعشار تقريبا او تسع اعشار الربح تقريبا كلها من التجارة وده جميل لكن التاجر ده محكوم بالشرع بمعنى ايه مش اي حاجة وخلاص انا تاجر واعمل اللي انا عايزه والتجارة شطار زي ما بيقولوا لا سيبك من ده كله بقى احنا عايزين نتكلم عن التجارة في منظور هذا الدين انت راجل مسلم انت عايز تتاجر وتكسب وتعيش وتنبسط وتتمتع انت واولادك لكن كل ده في اطار شرع في اطار دين خدت بالك يبقى اذا ايه عايزين ان احنا نشوف ازاي ان انت تبقى تاجر مسلم بمعنى ان انت تعمل كل حاجة امرك بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ابدا موضوعي معاك عايزك تعرف برضو والله ان انا بحبك في الله زي ما قلت لسواق الميكروباص في درس حوار مع سائق ان انا بحسده لانه بيحتك بالناس ليل ونهار عنده فرصه كبيره جدا لدعوه الناس الى الله سبحانه وتعالى انا بحسدك انت اكتر بقى عارف ليه لان احتكاكك بالناس اكتر وبالتالي فرصتك في الدعوه كبيره جدا وانا حقيقه هاجل كلام عن موضوع الدعوه لاخر الدرس لكن سبحان الله يعني سواق الميكروباص لو ركب معاك في اليوم مثلا آه كام 200 300 واحد انت بيدخل عندك عشان اكل او شرب ممكن اعداد اكتر من كده بكتير تعالوا بقى نبدا حوار مع تاجر بس برضه بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم اسال اخويا وحبيبي في الله التاجر سؤال مهم جدا هينبني عليه الموضوع كله من اوله لاخره هدفك ايه في الحياه اكيد لازم يكون لك هدف صح ولا لا هتقول لي انا هدفي ان انا انجح في تجارتي وانميها واضمن مستقبل اولادي مش هو ده كلام اغلب التجار صح طب احنا بقى نصلح بقى المعلومه دي اقول لاخويا وحبيبي في الله نجاحك في التجاره والمكاسب اللي هتكسبها دي وسيله مش هدف النجاح في التجاره وجمع المال وسيله لانك انت تعيش حياه كريمه في طاعه الله وتستعمل المال ده اصلا في مرضاه الله عشان تفوز برضوان الله وجنته لكن الهدف الاكبر اللي لازم تعيش عشانه وركز معايا وخد بالك الهدف ده عايزك كده تفتكر كل لحظه واحنا بنتكلم في الدرس هدفك الكبير ان ربنا يبقى راضي عنك ويدخلك جنته اللهم ارضى عنا وعنك يا رب العالمين شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز آه، رضي الله عنه وارضاه لما قال كلمه جميله جدا جدا كان في يوم من الايام كان والي على المدينه المنوره فبعت الوزير بتاعه رجاء بن حيوه فاشترى له توب جديد فلما جاله جاب له التوب بكام ب 500 درهم فقال له ما رايك قال ثوب جميل لولا أنه إيه رخيص الثمن لما أصبح عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة يعني ربع الكرة الأرضية تقريبا فراح بعت رجاء مرة تانية بقى يشتروا له إيه توب تاني جديد فاشتروا له بخمسة دراهم الأولاني كان بكام ب 500 الثاني بخمسة فقال له ما رأيك يا أمير المؤمنين قال ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن فبكى رجاء فقال يا أمير المؤمنين ما شأنك إيه اللي يعني إزاي يعني أنت لما تبقى أمير المؤمنين مستكتر على نفسك توب بخمس دراهم قال أخبرك يا رجاء هي دي الحتة اللي أنا عايزك تركز ركز معايا فيها قال أخبرك يا رجاء يا رجاء إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي فوقه فلقد طاقت نفسي في بداية أمري أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون أميرا على المدينة المنورة فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين فأنا أعمل الآن لدخول الجنة إيه دي المسألة إن لي نفسا طواقة هتكسب من التجارة ويبقى عندك شركة واثنين وعشرة وألف في الآخر هتموت وتسيبهم صح ولا لا؟ لكن في النهاية في يوم هتقف فيه بين إيدين ربنا وفي جنة أو نار يبقى نختصر ده كله إن إحنا نعمل إيه؟ ننط بقى أكبر أو نقفز أكبر قفزة أنا هدفي الفردوس الأعلى هدف يكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله واسعة لما بعض الناس وشوا به إلى السلطان فعمل له كده أمر ضبط وإحضار زي ما بيقولوا يعني فقال له سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي أنا حاسس كده أنت بترسم على الكرسي بتاعي فقال ملكك والله لا ملكك ولا ملك العرب والعجم ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض هي دي المسألة إن يبقى هدفك كله أنا طالب جنة تحدد هدفك وتخش وتنطلق بكل قوة عشان توصل لجنة الرحمن سبحانه وتعالى وذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربيعة بن كعب بن مالك كان ربيعة بن كعب ده كان بيجهز مية الوضوء للنبي كل صلاة والحديث رواه مسلم فالنبي حب يكافئه فقال سل شيئا يا ربيعة قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة خد بالك ربيعة ده كان فقير هدفه الأساسي هداية الناس والهدف الثاني ياكل وشه خدت بالك لكن هدفه الاولاني هو الدعوه ولذلك سبحان الله كنت تجد اخلاق التجار كانت شيء فوق الخيال انا احكي لك حاجات ربما انت ما بتشوفهاش في ارض الواقع لكن ان شاء الله نتمنى ان احنا نشوفها في الفتره الجايه كان يجي الواحد من سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا وارضاهم يبقى واقف وحاطط البضاعه بتاعته واقف في السوق يجي واحد كافر يشتري من عنده حاجه فيدخل عليه يقول له عندك قمح يقول له عندي قمح بس اخويا اللي هناك ده عنده قمح افضل من اللي عندي ايه ده فيقول له انت دينك ايه يقول له انا مسلم يقول له دينك يامرك بالاخلاق دي يقول له ايوه يقول له طب كيف ادخل في هذا الدين يقول له تنطق الشهادتين فيقول اشهد ان لا اله اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي له واحد تاني يقول له عندك شعير يقول له عندي شعير وشعير جيد جدا جدا بس يا ريت تشتري من اخويا اللي جنبي ده لانه من اول يوم ما باعش ولا حاجه عشان بس يرجع لاولاده بقوت اليوم ايه ده الدين بيامرك بكده اه بيامرني طب فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ليه بيعمل كده بيعمل كده عشان هو اصلا مسلم قبل ما يكون تاجر بالله عليك افتكر الحته دي كويس جدا وخليها كده نصب عينيك طول ما انا بتكلم في الدرس انت مسلم موحد من اتباع النبي قبل ما تكون تاجر التجارة دي عشان تعيش وتاكل وتشرب وتكفي أولادك وزوجتك وأمك وأبوك وحبايبك وتتصدق وتنفق وتاخد كل الأجر ده خد بالك المال أصلا لم ينزل إلا للعبادة ده ربنا اللي قال كده حديث قدسي صحيح ربنا بيقول إيه إنا أنزلنا المال ليه؟ لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة طب بالله عليك النهارده عشان تعرف بس ان اخلاق المسلم سلوكياته معاملاته آه، امانته بتكون سبب عظيم جدا في هدايه الناس طب لو دخلت انت النهارده انسى ان انت تاجر وتخيل نفسك ان انت داخل على واحد تاجر تشتري من عنده حاجه او تساله على اي سلعه فقال لك والله نصيحتي يا اخي لو عايز نصيحه اخوك ما تاخدش من البضاعه دي وهو هو صاحب البضاعه ليه يا سيدي الاسعار مش كويسه وانا الحقيقه اتخدعت فيها وما اقدرش اخدع الناس زي ما اتخدعت بالله عليك بالله عليك هتتاثر ولا لا اكيد طبعا لان انت شايف انسان امين معاك قدام. ما شاء الله انسان امين ومش مهم عنده يكسب ولا ما يكسب. يخسر مش مشكله المهم ان هو ما يخسرش دينه ولا يخسر ضميره وعشان توصل للجنه بقى عن طريق التجاره عايز اقول لك على شويه حاجات تعملها وعلى برضه شويه حاجات تحذر منها عشان نوصل للجنه مع بعض اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعني واياك مع النبي في الجنه قول امين امين يا رب العالمين خد بالك من حاجه انت عارف الارض ديت اللي احنا عايشين عليها القشره بتاعتها عباره عن ايه تراب وطين وصخور وحجاره و... لكن جوه الارض ايه في جواها ذهب وفضه وحديد ومعادن كتيره جدا نفيسه متفقين على الكلام ده متفقين صح ولا لا طيب انا عايزك تعرف برضه وتتاكد ان انت كمان جواك ذهب وفضه ومعادن نفيسه عشان كده انا عايز اطلع الذهب اللي جواك اللي لازم طلع كل الذهب وما تخافش بالنص ان شاء الله المهم يعني عايزك تحس فعلا ان انت جواك خير كتير جدا الخير دوت لازم نطلعه لنادي ان شاء الله هنطلع الخير كله لنادي وتعرف قد ايه انت انسان كويس ممكن تبقى احسن تاجر في الدنيا وامن تاجر واصدق تاجر في الدنيا بفضل الله طيب نقول الاشياء بقى اللي عايزينك تعملها عشان تبقى تاجر مسلم كما كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم شويه حاجات شويه عناصر هقول لك عليهم عايزك تعملهم خدهم نصيحه من اخوك الصغير اللي بيحبك في الله واللي بيتمنى والله ان ربنا يجمعني واياك مع النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم اول حاجه الاخلاص هتقول لي اخلاص ايه ده انا راجل تاجر عارف يعني ايه تاجر تاجر يعني ببيع واشتري واكسب وكل يوم باخد فلوس واحطها في جيبي يعني يبقى اخلاص ايه اقول لك خد بالك انت من خلال تجارتك بتخدم الناس وبتوفر لهم الحاجات بتاعتهم صح ولا لا هتقول لي صح ورغم انك بتكسب لكن لو استحضرت النيه الصالحه والله تاخد ثواب كبير جدا جدا جدا اسمع لكلام حبيبك لسه ما تصليش عليه برضه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من حديث رواه مسلم والله في عون كان العبد في عون اخيه يبقى انت لما تكون في عون الناس مين اللي هيكون في عونك الله عارف الله مالك الملك ومالك الملوك الذي بيده مقاليد الكون كله سبحانه وتعالى طب حديث ثاني جميل جدا رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله تحب ربنا يحبك خد بالك من حاجه اصل ربنا لو حبك خد بقى الخير كله بقى في الدنيا والاخره انا هديك حديثين بس تعرف لو ربنا حبك هيحصل لك ايه بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث الاولاني رواه البخاري يقول جل وعلا وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته خد بقى الثمرات كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه اللي انت عايزه اطلبه يعني ما تخافش بقى لا على تجارة ولا رزق ولا بتاع ده هيديك دنيا وآخر يديك كل حاجة خدت بالك لا ده الحديث الثاني بقى رواه مسلم اسمع بقى وإن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل عارف سيدنا جبريل أمين الوحي وأمير الملائكة يقول يا جبريل إني أحب فلانا ويسميك باسمك مين اللي هيقول اسمك الله إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل عليه السلام ثم ينادي جبريل عليه السلام في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبك الملائكة ثم يوضع لك القبول في الأرض عارف لو اتوضع لك القبول في الأرض هتلاقي كل الناس جاية تشتري منك وتتاجر معاك وتبيع وتشتري وتكسب تكسب دنيا وآخرة ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده كل لما تقدم خدمات للناس كل لما تكرمهم كل لما تتهاود معاهم في الأسعار كل لما تكون سمح كل لما توفر لهم احتياجاتهم تكون محبوب عند الله أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم ما قالش السرور قال سرور أي حاجة تدخل بها على قلب مسلم ده بيكون سبب في محبة الله سبحانه وتعالى لك أنت بتوفر للمسلم إيه؟ الطعام والدواء والكساء أو السيارة أو غير ذلك من السلع اللي بيحتاج إليها كل مسلم مش تيجي بقى تبيع حاجة حرام النهاردة خد بالك أنا بتكلم كل على إيه على السلع الحلال يعني تخلص في بيع السلع إيه الحلال مش تجيب بقى سلع حرام وتقول إن شاء الله هيعملها ابتغاء وجه الله أجيب لهم عسل وسجاير عشان يعني إيه؟ لا يعني المقصود من الكلام ان انت تجيب سلعه تكون حلال لان الاخلاص ما ينفعش في الحرام يعني انا افكرك كده بس بقصه يمكن ذكرتها قبل كده كانت في واحده ست فقيره جدا فجوزها اتقتل فلما اتقتل فهي عايزه تاخد بطاره وبعدين ومتضايقه ومخنوقه فيا جماعه مين ياخد قالوا لا ده في واحد هنا يعني راجل ابن حلال يعني بيأجروه كده ايديه فيها الشفا يعني ف... يعني حضرتك تروحي بس تدفعي له مبلغ كده هو يقتلك اللي قتل زوجك قالت خلاص فراحت له آه السلام عليكم وعليكم السلام والله حضرتك انا زوجي اتقتل وكده ويعني نفسي انك تاخد لي بطاري وكده لا حاضر انا يا ست آه طب كم حضرتك يعني تؤمر بيه وكده آه يعني انا سمعت حضرتك اخ فاضل يعني وديك ما شاء الله فيها الشفا وربنا يبارك فيك يعني قال لها يعني 200 جنيه قالت له كتير ده انا ولادي يعني جوزي كان فقير وولادي يتامى يعني فربنا يكرمك يعني وان شاء الله ي- ربنا يبقي لك الخير ده في الاخره و- ويكرمك بيه ويبارك لك في ولادك وزوجتك وكده ومش عارف ايه فالراجل اتاثر قوي لا لا اله الا الله خلاص يعني الدنيا ما فيهاش خير طب خلاص يا حاجه والله لا اقتلهولك لله فطبعا يعني ايه آه، مقصود ان الكلام ده كله الاخلاص يكون في الحاجه الحلال مش في الحاجه الحرام ده اول حاجه اتفقنا عليها الاخلاص يبقى انا من النهارده يبقى انا من النهارده انا كتاجر مسلم ان شاء الله انا اه فاتح محل بقاله وسوبر ماركت والكلام ده كله وبتاجر وببيع واشتري لكن انا هنوي ان كل سلعه بوفرها للناس ياكلوا منها عشان يستعينوا بالاكل ده على طاعه الله يكون في ميزان حسناتي يبقى بكده ايه خدت ثواب مع المكسب المادي ادي اول حاجه تاني حاجه الامانه الامانه واه من زمان لا تكاد تجد فيه امينا الا من رحم الله انا عايزك تكون امين وتخلي عندك يقين في الله ان ربنا هيكرمك وهيبارك لك والله في رزقك وولادك لو كنت امين هتقول لي وانا عارف هتقول ايه انا حافظ اصل كل الكلام اللي هتقوله هتقول لي يا عم الشيخ ده احنا لو مشينا بالامانه اللي بتتكلم عنها ديت يبقى ان شاء الله كده مش هناكل عيش ده الدنيا غلا انا عارف والله ان الدنيا غلا لكن عارف والله العظيم مش عايزك تنسى برضه ان انا قلت لك في اول درس ان انت والله اخويا وحبيبي في الله انا عايز اقول لك حاجه انت لو كنت امين ربما يكون هامش الربح بسيط انا عارف لكن ربنا هيفتح لك القلوب هتلاقي كل الناس بتحب انها تشتري منك انت بالذات فوق ده كله ان انت تاكل لقمه حلال وربنا هيعوضك في الجنه عارف الجنه عارف في الجنه الانسان اللي مشغول في الدنيا بامور الاكل والشرب والحاجات دي كلها لو افتكر الجنه انت عارف هيزهد في كل حاجه في الدنيا انت عارف ان انت اول ما تيجي داخل الجنه هينادى عليك باربع نداءات الاربع نداءات دولت يحلوا لك كل مشاكل الدنيا اللي الناس بتجري عليها ينادي مناد الحديث في الصحيح ينادي مناد من قبل الله يوم القيامه وانت داخل الجنه ربنا يجمعنا واياك على باب الجنه ان شاء الله وانت داخل الجنه ينادي مناد من قبل الله ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا طب بالله عليك وانت بتتاجر وبتبيع وبتشتري ومعاك فلوس قد كده بالله عليك لما بتفتكر الموت الموت مش بينغص عليك حياتك اه بينغص بقى بعد كل الثروه اللي انا عملتها دي كلها اموت واسيب الفلوس دي وما اتمتعش تبقى متضايق لا في الجنه بقى عشان ربنا يديك كمال المتعه وكمال اللذه وكمال النعيم بيقول لك اطمن النعيم اللي هتشوفه في الجنه ده عمرك ما هتموت وتسيبه وعمره ما هيفنى ويسيبك ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا مش ممكن تبقى تاجر ومعاك فلوس ويبقى عندك مرض ولا تستمتع باي لقمه لا انت ولا اولادك صح ولا لا ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب يبقى ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا ما انت ممكن تبقى تاجر واول ما ربنا يفتح عليك بقى من الناحيه الماديه دي فمزق تلاقي نفسك بقيت عندك 60 سنه طب اتمتع بالفلوس دي امتى ما خلاص ده انا قربت لا في الجنه بقى تحشر عندك 33 سنه وتفضل 33 سنه على مدى مدى ايه مفيش دخلود مفيش آه، جنه لا تنتهي ابدا تفضل طول عمرك شباب خدت بالك وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا تفضل في نعيم وسعاده مفيش بؤس مفيش شقاء مفيش زعل مفيش حزن سبحان الملك اسال الله ان يجمعنا واياك في الجنه فعشان كده انا عايزك تكون امين جدا في عرض البضاعه عندك بضاعه درجه اولى وبضاعه درجه ثانيه وبضاعه ملهاش درجه خالص المهم تكون امين بقى في عرض البضاعه يا جماعه البضاعه دي درجه اولى بكذا والبضاعه دي درجه ثانيه او فرز ثاني بكذا وتكون امين في اخذ المال خدت من واحد 1000 ما تقولش لا والله 500 وتكون امين في اداء المال خدت من واحد 1000 هتردها له تردها له في نفس الميعاد وتردها له نفس المبلغ بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا تعالى بيقول ان الله يامركم ان الامانات الى اهلها وحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود والترمذي بسند صحيح ادي الامانه لمن ائتمنك خد بالك من لفظ الحديث ادي الامانه لمين لمن ائتمنك طب في ناس خانوني ولا تخن من خانك انت لو واحد عصى ربنا فيك انت تطيع ربنا فيك لو واحد سرق عزك الله الحذاء بتاعك ما تسرقش انت الحذاء بتاعه لا احتسب وربنا يكرمك لو واحد خانك اوعى تخونه المسلم لا يخون ابدا ولا يغدر ابدا محمد بن سيرين واحد من ائمه السلف من التابعين كان بيتاجر في الزيت كان عنده آه، زي جرار كده من الزيت كان بيتاجر فيه في يوم من الايام يا اخي العزيز وقعت فاره فاره جره من الجرارات بتاعت الزيت عمل ايه خاف لحسن تكون الفاره ديت نزلت في اكتر من جره دلق كل الجرار بتاعت الزيت ووقع عليه دين كبير جدا بسبب خوفه انه يوصل حاجه زي كده لحد من المسلمين ينضر فيها ولا حول ولا قوه الا بالله شوف بقى في المقابل بقى بعض التجار اللي عايشين في زماننا الا من رحم الله يبقى يعني شعاره الاولاني اصل التجاره شطاره يقول لك اصل انا واد مفتح بقى وحرج واعرف البس الزبون السلطانيه واعممه صح انت ممكن تعمل كده لكن في اخره وفي مظالم وخد بالك من حاجه يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فان الله يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين اوعى تظلم اي حد حتى لو كان كافر ان بعض الناس يقول لك طب خلاص انا اكون امين مع المسلم ومع غير المسلم ما بقاش امين لا ما يجوز لازم تكون امين مع الدنيا كلها امانتك مع غير المسلم ممكن تكون سبب هدايته انه يسلم بفضل الله سبحانه وتعالى طيب يبقى اذا لما تكون امين تكون امين في عرض البضاعه في تحديد جوده البضاعه لو كان عندك بضائع درجات افصل كل درجه لوحدها وحط عليها السعر المناسب وكن رحيما بالناس آه طيب حاجه تانية لو كنت مثلا ما في انواع كتيره من التجاره لو كنت مثلا بدي مثال لو كنت صاحب فندق وده طبعا الفندق ده مشروع استثماري لكن مش كل فندق لازم يكون فيه معاصي يا جماعه يعني اعرف ناس محترمين ما شاء الله فاتحين فنادق بسم الله ما شاء الله ما فيهاش اي حاجه مخالفه لشرع الله يعني على سبيل المثال لو عندك فندق ما تدخلش فيه الخمر وما تسكنش واحد وواحده الا بعد ما تتاكد ان هو محرم لها خدت بالك شوف بطايقهم شوف جوازات سفر بتاعتهم المهم إن تتاكد ان هي ايه ان هي مش اجنبيه عنه وبلاش بقى صاله الديسكو والرقص والمزيكا والكلام ده كله وحط في الغرف كل غرفه في الفندق مصاحف واذكار وكتب اللي يقرا فيها يبقى في ميزان حسناتك ويا ريت كمان ودي نقطه عايزين برضو نركز عليها لان المساله مساله دين ودنيا وتستخدم الدنيا في خدمه الدين ان تكون الغرف بتاعه الفندق نظيفه بمعنى ان هي تصلح ان يكون في بني ادمين هيسكنوا فيها انت عارف ان في بعض الفنادق ال- يعني التعبانه تيجي تخشها نسال الله العفو والعافيه انا اذكر قصتين كده بسرعه بس بعد ما تصلي على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم راجل كان دخل يسكن في فندق من الفنادق التعبانه دي فنايم فطول الليل السقف عمال يزيق يزيق فالراجل خايف للسقف يقع فوق دماغه فراح مكلم مدير الفندق قال له حضرتك آه، بس عايزك تشوف حاجه عندي في الغرفه غريب قال له خير راح معاه الغرفه قال له سيادتك السقف عمال بيزيق قال له لا حضرتك زي مين حضرتك مش عارف نظام الفندق هنا ده السقف بيسبح قال له ما انا خايف تاخده الخشيه يسجد عليا واخد بالك ال- ال- الموقف الثاني واحد برضه كان دخل آه، فندق فناس الله يعرف العافيه طول الليل مش عارف ينام من كتر بقى الحشرات آه، ذباب على آه، مش عارف آه، ناموس على مش عارف آه، حشرات كوكتيل حشرات فالراجل زهق راح داخل على مدير الفندق قال له حضرتك بالله عليك ده منظر فندق بني ادمين يسكنوا فيه قال له خير حضرتك ايه اللي مساعدك قال له تعالى شوف الغرفه عندي الغرفه مليانه حشرات مش عارف انام طول الليل فدخل الغرفه كانت كل الحشرات ايه آه، فرت يعني فلقى يا دوب حشره واحده على السرير وميته قال له سبحان الله حضرتك يعني بتطلع اشاعه وحشه في حق الفندق يا فندم آه، حضرتك ما فيش غير حشره واحده على السرير وميته قال له ايوه هي ميته بس انت ما شفتش اللي كانوا طول الليل عمالين بيعزوا فيعني المقصود ان انت طبعا لو كنت صاحب فندق ان انت تراعي كل هذه الاشياء وتكون الغرف نظيفه وان انت تعين هؤلاء النزلاء على على طاعه الله تعمل مسجد تعمل مصليه في الفندق عشان الناس لما تروح تصلي يقول لك اصل ما فيش مصلى في الفندق فهضطر اروح مسجد بعيد فبلاش اصلي في غرفتي او ما اصليش لا اعمل لهم مصلى في الفندق ويكون نظيف مش يبقى المصلى في الجراج وتبقى الغرف فوق ما شاء الله مفروشه موكيت ما ينفعش الكلام ده طيب ثالث حاجه عايزك تعملها الصدق ان انت تكون صادق مع الله اولا قبل اي حاجه اصدق مع ربنا انا بتاجر يا ربي عشان اوصل الخير للمسلمين واكل انا وزوجتي واولادي وفي نفس الوقت علشان ان انا آه، يعني اتكسب آه، لقمه حلال وابعد عن اي حاجه حرام. تاني حاجه عايزك تكون صادق مع الناس ازاي؟ زي ما قلنا ما تخفيش عيوب السلعه. تظهر العيب ورزقك على الله والله ما تخاف يعني ممكن يكون عندك بضاعة فيها غلطة صغيرة كده مثلا في بلوفر في جلابية في أي حاجة قول له والله حضرتك في غلطة من المكنة اهي في الحتة دي ما سوى ذلك البضاعة سليمة حضرتك عايزة اتفضل مش عايزة خلاص هتلاقي راجل من ذوقه يقول لك خلاص هاخدها ده كفاية أمانتك وصدقك معايا أنا مش عايز أكتر من كده مرة أذكر يعني من ضمن النوادر إن كنت مرة بتكلم في درس عن الأمانة والصدق فكنت بتكلم عن الامانه في البيع والشراء والصدق في ذلك فذكرت قصه ان كان عندي زمان عربيه العربيه دي بلغه بلغه اهل بلدنا يعني وكيلها القطر يعني المهم يعني قبل ما ربنا يكرمنا واجيب عربيه ثانيه فالمهم فحبيت ابيعها فقلت لهم يا جماعه لابد من الصدق وال... والامانه في عرض السلعه وفي بيعها اديكم مثل يا جماعه ده الكلام ده كله كان في الدرس انا كان عندي عربيه يا جماعه وحبيت ابيعها فلما جاني واحد يشتريها قلت له بص يا اخي انا هبيع لك بيعه رجل مسلم يعني لازم اقول لك العيوب اللي فيها قبل المزايا شوف يا اخي العربيه دي الشاسيه بتاعها كان مقطوم من هنا ومن هنا وملحوم خد بال حضرتك القوايم كلها كانت متكسره واتصلحت والموتور م- م- يعني مفوت والعربيه مخبوطه من ورا والابواب بتاعتها عايزه تتشال كلها وتتحط بواب ثانيه اي حاجه بعد كده الحمد لله بفضل الله سليمه في العربيه فاخ في الدرس بيقول لي هو فاضل فيها ايه سليمه يا شيخ محمود فالمهم سبحان الله يعني آه، المقصود من النهارده ده كله ان انت تكون صادق مع الانسان اللي انت بتبيع له اي حاجه اسمع لكلام حبيبك بقالك خمس دقايق ما صليتش عليه صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا خد بالك انا واقف ببيع لك وانت بتشتري مني احنا لحد الان ما فيش حد لحد ما نتفق وخلاص ودفعت ثمن السلعه وخدتها ومشيت وسبتك خلاص يبقى خلاص كده ايه ما لم يتفرقا فان صدقا خد بالك بقى لو انا صادق وانت صادق فان صدقا وبينا يعني بينت العيوب السلعه او مزاياها بورك لهما في بيعهما طب ولو حصل حاجه تانية وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما محقت بركه بيعهما البركه بتاعت البيع نفسه ايه تتمحق يبقى معاك فلوس اه لكن ما فيهاش بركه يبقى تكون صادق في ايه في عرض السلعه وتكون صادق في ايه كمان وتكون صادق في ميعاد استلام السلعه البضاعه نفسها انا جاي اشتري منك بضاعه هتدهني امتى ان شاء الله والله يوم 1 يناير ما تسلمهانيش في اخر ابريل ودي لنفسك فرصه خليك صادق مع الناس ودي لنفسك فرصه والله مثلا انا هعمل الموضوع ده او هجيبه في يوم كذا طب ادي لنفسي ثلاث ايام قدام عشان لو حصل تاخير يبقى انا ايه ما نقضتش العهد مع مع هؤلاء الناس خدت بالك يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا التاجر كمان خد بالك من حاجة وانت أكيد طبعا تحس بالمواضيع دي أكتر مني أنا التاجر اللي بيشتهر بين الناس إن هو كذاب بيتفضح أمر والناس بيحذروا بعض منه صح ولا لا إنما الإنسان لما يكون صادق كل الناس لا ده فلان ده ما شاء الله أخ صادق ده ما شاء الله إنسان أمين فمزاج وتلاقي بيوصوا بعض إيه إن هم يشتروا منك من الصدق كمان إنك ما تضحكش على الناس وتعمل لهم مهمية بالبلدي كده ما تعملهمش البحر طحينة وتقول لهم يا جماعه احنا هنعمل كذا وهنفتح شركه ونسوي وانت تجيب كذا وانا اجيب كذا وان شاء الله الارباح هتبقى كذا وانت عارف ان الموضوع كله خسران عايز تاخد فلوسهم وخلاص عمل زي ال- بيحكوا في النوادر واحد فشار بيقول لزميله برضه فشار الاثنين فشارين يعني ما هي الطيور على ايه؟ الطيور على اشكالها تقع فقال له على فكره احب اقول لك حاجه انا قررت ان انا اشتري كل مناجم الذهب اللي في العالم قال له حاجه غريبه يا اخي حد قال لك ان انا ناوي ابيعها واخد بالك؟ يعني ما ده بيفشل والتاني يعني بيرد يعني طيب يبقى رابع حاجه يبقى قلنا تاني حاجه الصدق رابع حاجه العمل في البضاعه الحلال لان انت لو تجرت في الحرام اول حاجه هتتصدم فيها في حياتك ان ربنا مش هيستجيب لك دعاء ايه الدليل مش من عندي والله من عند حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا في اخر الحديث النبي قال ايه ذكر النبي الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب يقول النبي ومطعمه حرام الراجل ده ومطعمه ايه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ازاي ربنا يستجيب لواحد مالي بطنه من الحرام في ناس يا جماعه للاسف انا بقول للاسف في ناس مش فارقه معاها لكن في المقابل والله في ناس افاضل وتجار افاضل لا ياكلون الا الحلال شوف سيدنا ابو بكر كان مثال عظيم جدا جدا للتاجر المسلم حديث رواه البخاري لما سيدنا ابو بكر كان عنده غلام كان ياتيه كل يوم بالخراج يروح يشتغل ويجيب الاكل وياتي به الى ابي بكر فابو بكر بيساله كل يوم جبت الاكل ده منين لو كان من حلال بياكل لو من حرام ما بياكلش في يوم من الايام هذا الغلام اتى بالطعام الى ابي بكر ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فابو بكر نسي يساله منين جبت الاكل ده فكل لقمه واحده وبعد ما كل اللقمه فالغلام قال لم تسالني يا امير المؤمنين او يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين جئتك بالطعام قال اجل من اين قال كنت قد تكهنت لاناس في الجاهليه وما احسن الكهانه يعني فوق ان اصلا اجر الكهن اصلا حرام وفوق ده كله كمان ايه ده انا ضحكت عليهم فلقيتهم اليوم فاعطوني الاجر فجئتك بالطعام ابو بكر عرف ان اللقمه اللي دخلت جوفه دي إيه؟ جاي من حرام على طول اخذ يتقيأ طب الله ده ما فيش في بطنه غير اللقمه دي مش قادر ينزلها فضل يتقيأ ويشرب ميه ويتقيأ لحد ما في الاخر اللقمه طلعت بالعافيه فقالوا له يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا رفقت بنفسك دي لقمه واحده فقال لهم والله لو لم تخرج الا ومعها روحي لاخرجته يا سلام انا بدي الرساله دي اخي العزيز وحبيبي في الله بدي الرساله دي لكل تاجر مسلم اوعى تحط في جوفك لقمه حرام سيدنا عمر بن الخطاب دخل على زوجته ام كلثوم قال لها ما عندك من طعام يا ام كلثوم قالت ما تحت السرير اللي تحت السرير طلع الاكل اللي تحت السرير لقى ايه شويه حصات ملح وشويه آه، حصات كده آه، فتات خبز فكان كان فتفوتة خبز كده وراهم شويه ملح وراهم شويه ميه وراح مسح على بطنه وقال الحمد لله ويل لمن ادخله بطنه النار في ناس هتدخل نفسها النار بسبب بطنها نسال الله العفو والعافيه يبقى المقصود ان المسلم ما يتاجرش الا في البضاعه الحلال ما ينفعش ان انت تكون تاجر مسلم يا اخي وتتاجر في البيره او تتاجر في الخمره او كينا عبد العال بطل الابطال كل دي خمره ولا التماثيل ولا كمان تتاجر في ادوات التنمص والمكياج والملابس بتاعت ايه المتبرجات ولا تتاجر في لحم الخنزير لكن يجوز مثلا على سبيل المثال إن دي مساله خلاف يجوز ان انت تبيع الدباديب الصغيره والعرايس الصغيره للاطفال خصوصا البنات لان امنا عائشه كان عندها عرايس كانت بتلعب بيها لكن الاولاد بقى ما يلعبوش بالعرايس دي الاولاد ان شاء الله نجيب لهم رشاشات عشان يطلعوا ارهابيين خد بالك المهم شوف خد بالك من حاجه ما انت هتتسال يعني احنا بقول لك ليه تتاجر في البضاعه الحلال لان كل قرش هيجي لك هتتسال جبته منين وراح فين ايه الدليل على كده كلام حبيبه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله خد بالك بقى من اين اكتسبه مش كفايه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به كذلك كمان عايزك تحذر كل الحذر ان انت تبيع الدخان او المعسل لان بعض الناس كتير جدا من الناس من التجار يقول لك اصل انت مش عارف إيه اللي بيحصل الزبون بيجي اصلا يشتري علبه سجاير الزبون بيجي اصلا يشتري علبه سجاير ويطلب جنبها مثلا مكرونه ورز وجبنه ومش عارف ايه يعني هو اصلا بيجي عشان ايه طب لو ما لقاش السجاير بيقول لك يروح عند ايه عند اللي جنبك سيبه يروح عند اللي جنبك وان شاء الله ربنا هيسوق لك الرزق بتاعك آه، اذكر اخ كان هو والده فاتحين محل بقاله وكان والده مصر يبيع الدخان والمعسل وابنه شاب ملتزم قال له يا والدي والله العظيم خلي عندك يكون في الرزق آه، نشيل الدخان والمعسل عشان ربنا يبارك لنا في الرزق وناكل لقمه حلال من هنا لهنا قال له طب خلاص انا يعني هدي مهله ان انت تجرب الموضوع ده لمده اسبوع قال له ماشي هذا الشاب بقى يصلي قيام ليل ويبكي بين يدي الله ويتضرع يا رب يعني يبيض وشي قدام والدي وييسر لنا رزقه يا رب عشان والدي يقتنع ان احنا نشيل الحرم ده بيقول والله في الاسبوع ده ربنا ييسر لنا اسباب الرزق اضعاف اضعاف اللي كنا بنكسبه خلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى وفيما عند الله خامس حاجه عايزين تكون البضاعه بتاعه المسلم جيده مفيش مانع ان يكون عندك اكتر من نوع بمعنى ده درجه اولى وده درجه ثانيه وده ثالثه بس ما دمت ايه هتكون صادق مع المشتري كل حاجه لوحدها وكل حاجه عليها السعر لكن الافضل انا بقول لك على الافضل ان انت بقى كمسلم ما تتاجرش الا في البضائع الدرجه الاولى هتبقى ايه هتبقى دي سمعه حلوه قوي للاسلام ربنا قال ايه كلوا من طيبات ما رزقناكم لما يتعرف ان الاخ فلان ده ما شاء الله ما بيبيعش غير اجمل انواع الجبن الاخ فلان ده ما بيبيعش غير احسن انواع التسجيلات فهيتعرف عنك ان انت اجود واحسن بضاعه هي اللي عندك فيجي لك الواحد يشتري وهو ايه وهو مطمن رقم ستة الرحمه الرحمه في الاسعار خصوصا في عصر الرخاء اللي احنا عايشين فيه يا جماعه بالبلدي كده عايز ربنا يرحمك ارحم الناس خد بالك من حاجه هتقول لي طب يعني ابيع اكسب قد ايه اقول لك الاسلام وده من فضل ربنا لم يحدد ربح محدد يعني مالكش تكسب التلت وبس او النص وبس او قد المبلغ مثلا لو بجنيه يبقى ب 2 جنيه بس لا مالكش كده اكسب زي ما انت عايز بس خليك رحيم بالناس علشان ربنا يبارك لك ان شاء الله التاجر المسلم ما بيبالغش في ارباحه واحنا عايزين يبقى في منافسه شريف فلان بيجيب البضاعه مثلا بجنيه بيعها بجنيه وربع بجنيه ونص وربنا هيبارك لك مش تبقى بجنيه وبيعها ب 5 جنيه انا اذكر مره يعني كنت واقف لقيت آه، واحد راجل بيشتري من شاب كده معدي بيبيع آه، طقم توابل علم الله سبحانه وتعالى بيساله بيقول له بكام يا ابن الطقم ده قال له ب 27 جنيه فالراجل ضرب له الكلمه كده ضربه كده خلاص قال له مش ب 7 جنيه قال له خدها حلال عليك يا نهار ابيض يعني 7 جنيه هو كسبان يعني لو كان باعها له ب 27 جنيه كان ممكن يبقى كسبان قد ايه ده قدها ست مرات الكلام ده طبعا ما فيهوش رحمه بالناس يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء انت لو عندك محل وبتتاجر وبتكون رحيم مع الناس عارف لما يحصل اي حاجه مثلا ليك وتحتاج لاي حد ربنا هيحنن عليك في الوقت ده قلب هذا الانسان رايح لدكتور هتتعالج عنده الدكتور بياخد في العمليه 10000 جنيه عشان انت رحيم بالناس ربنا يسوق الكلمه على لسان الطبيب انا مش هاخد منك غير 2000 وممكن يقول لك انا مش عايز حاجه خالص اوعى تخاف من مساله الرزق خليك رحيم وان شاء الله هتشوف الرحمه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى سابع حاجه السماحه في البيع والشراء عايز يكون عندك سماحه يا اخي مش يجي لك واحد فقير مثلا ومعدم وما عندوش حاجه جاي يشتري مثلا حاجه ب 70 جنيه انت مكسبك فيها مثلا 30 جنيه فيقول لك طب مش ب 60 تقول له لا وتفضل مصر لا يا أخي خليك سمح طالما في مكسب ولو يسير مشي البضاعه وهتجيب بضاعه غيرها وتكسب وياما هتجيب وهتبيع وربنا يوسع يا رب على كل تجار المسلمين عشان انت لو كنت سمح لا انا ما انا عايز مصلحتك والله انت لو كنت سمح في البيع والشراء هتفوز بدعاء النبي نفسك تشوف النبي اكيد صح ده انت بتبقى فرحان اول لما بتروح مسجد النبي عليه الصلاه والسلام امال لو شفت النبي نفسه طب ايه رايك بقى لو شفت النبي ودعا لك عارف انت لو عملت اللي بقول لك عليه ده النبي بيدعي لك يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى يا سلام يعني مش لازم تدقق قوي في السعر تسامح مع الناس شويه ما دام في مكسب ولو يسير وتكون سمح بمعنى ايه مش سمح في السعر وبس لا ده انا عايزك تكون سمح في معنى تاني كمان ايه هو في البسمه الحلو يجي لك واحد يشتري يا ريت تقابله البسمه يقول لك السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا نورتنا ازاي حضرتك ازاي الاولاد يعني عادي اتكلم مع الناس ايه المشكله اتساير معاهم مش عشان مصلحتك لا عشان انت اصلا قلنا الكلمه مش عايزين ننساها انت مسلم قبل ما تكون تاجر انت رجل داعيه انت في محلك تدعو الى الله سبحانه وتعالى وانت بتتاجر انت بتتاجر اعظم تجاره مع الله سبحانه وتعالى يا سلام لو كمان وهو بيشتري منك وانت بتبتسم وبتقول كلمه حلوه يبقى معاها دعوه بيشتري منك حاجه اتفضل يا اخي ربنا يبارك لك فيها ما شاء الله ربنا ينفعك بيها آه ربنا يحفظك ربنا يبارك لك في اولادك ربنا يرزقنا واياك الجنه ربنا يجمعنا واياك مع النبي شوف لما الكلمه تطلع بالمنظر ده شوف الراجل يقول لك ايه بقى يعني ما شاء الله ده اخ اخلاق جدا ده ايه المعامله الطيبه ده كفايه ده الناس ماشيه بمبدا لاقيني ولا تغديني ده كفايه بسمته ده كفايه استقباله يا اخي والله انا بدخل محلات كتير يا جماعه عشان اشتري بس بسبب اخلاق هذا الرجل حتى لو سعره اغلى شوف قد ايه اقول بس كفايه بسمته واخلاقه وطريقته الجميله دي يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي بسند صحيح تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه ده انت كسبان على طول الخط والله يعني لما تكون سمح في البيع والشراء وبتبتسم في وش الزبون وبتكلمه كلمه كويسه هتفوز باربع حاجات اول حاجه النبي دعالك رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا مربحا اذا اشترى طيب الحاجه الثانيه ان انت هتفوز بمحبه الناس الناس هتحبك ثالث حاجه ان انت البسمه دي لوحدها صدقه صح ولا لا رابع حاجه ان انت بفضل الله سبحانه وتعالى وانت بتتعامل مع الناس المعامله ديت ربما ربنا يجعلك سبب في هدايه هؤلاء الناس صح ولا لا؟ ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند حسن انا زعيم ببيت يعني انا اضمن لك بيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه وعايز تقرب مع النبي وتقرب من النبي في الجنه خلي عندك اخلاق حلو يقول صلى الله عليه وسلم ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا يا سلام الحاجه الخامسه اللي ممكن تفوز بيها ان انت لما بتدعي للزبون في ملك موكل في ملك موكل يؤمن على هذه الدعوه يقول امين ولك بمثل خصوصا لو كانت الدعوه عن ظهر الغيب يعني انت تقول له اديت البضاعه إيه؟ ربنا يبارك لك فيها يا اخي مع الف سلامه ربنا يحفظك تشوفك على خير هو مشي من هنا فانت دعيت يا رب بارك له في الحاجه اللي خدها دي يا رب يجي الملك يقول امين ولك بمثل ربنا يبارك له ويبارك لك والله العظيم انت كسبان على طول الخط عايزك تكون سامح كمان في طريقه البيع كان ايام جدي وجدك كان في حاجات جميله قوي كنا بنشوفها الله يرحم الايام الجميله دي كان ايام جدي وجدك كان لما نروح كان لما يروحوا يشتروا من عند البياع كان يجي مثلا يشتري منه مثلا نص كيلو جبنه يوزن له نص كيلو جبنه والكفه طبت ويقوم حاطط حته كمان يقول له ايه ودي فوق البيع حته فوق البيع دي دي سماحه بقى يشتري منه مثلا آه ما اعرفش آه شويه حاجات قد كده ويديله فيها ايه حاجه برضه فوق البيعه فوق البيعه دي بتالف القلب رغم انها مش هتخسرك كتير لكن بفضل الله بيكون سبب في تاليف قلوب الزبائن رقم 8 ودي مهمه قوي بل دي اهم حاجه المحافظه على الصلاه المحافظه على ايه على الصلاه والله اجمل دعوه في الدنيا اقسم بالله العظيم من اجمل المشاهد يا جماعه انا بكلم اخويا وحبيبي التاجر من اجمل المشاهد اللي بحب اشوفها واللي الناس كلها بتحب تشوفها انك تلاقي محل مليان زباين واول ما يسمع الاذان يقفل المحل ومعلق يافطه مغلق للصلاه مش مغلق عشان في مصلحه تانية مش مغلق عشان في بضاعه جايه لا مغلق للصلاه دي اجمل واكتر تاثير من 500 خطبه و1000 درس الموضوع ده ياثر مع الناس جدا وسبحان الله انا زبون رايح اشتري ولقيت راجل بيقول معلش وقت الصلاه يا جماعه انا اقول يا سبحان الله يعني هو مسلم وانا مش مسلم هتلاقيها دعوه اقول طب خلاص اروح اصلي معاه وارجع ما انا كده كده هفضل ايه واقف قدام باب المحل سبحان الله وما تخافش على الرزق والله اذكر كان في اخ بتاع فراخ ربنا يحفظه ويبارك فيه في يوم من الايام جايه واحده تشتري من عنده فبتقول له سمحت يا ابني عايز اجوز فراخ طب يا حاج معلش اصلي الله أك... اذان الظهر يا حاج معلش اصلي قالت له بس مستعجله يا ابني والله لا معلش يا حاج في بتاع فراخ في الشارع اللي جنبي بس انا ما اقدرش الاذان خلاص يا حاج وطلع وقفل المحل وراح صلى الظهر ورجع بيقسم بالله بيقول خرجت من المسجد لقيت واحده واقفه على باب المحل تقول له بالله عليك عشان عندي عزومه عايزه 10 اجواز فراخ شوف قد ايه اه الحسنه بعشر امثالها بفضل الله ربنا بيقول ايه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فاياك ان يشغلك بقى البيع والشراء عن الايه عن الصلاه هتتنزع البركه من الرزق عايزك تفتكر الحته دي اوعى تفتكر ان انت لو فضلت الرزق والمال على الصلاه ان هيبقى في بركه والله البركه بتتنزع يا اخوان سبحان الله وبعدين احمد ربنا دول كانوا 50 صلاه كنت هتصلي ازاي ربنا يصلهم لك بقوا خمس صلوات باجر 50 صلاه وبعدين انت خايف تسيب المحل عشان الصلاه ده انت ممكن تسيبه غصب عنك اعزك الله لو حبيت تخش الحمام غصب عنك هتقفل وتروح صح ولا لا ولا هتقول بلاش دلوقتي هتروح يبقى تروح للصلاه احسن شوف ربنا بيحذرنا ان احنا ننشغل عن الصلاه قال تعالى يا ايها الذين امنوا ده بيخاطب مين المؤمنين لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم ايه هم الخاسرون ركز معايا في اللفظ ده ليه ربنا ما قالش فاولئك هم الكاذبون ليه قال فاولئك هم الخاسرون قال لك لان انت لما يعني هتنشغل بالرزق ده عن الصلاه في النهايه البركه هت... هت... إيه؟ هتتمحق من هذا الرزق يبقى انت كده كده خسران على طول الخط انما لما تروح تصلي هترجع ربنا هيبارك لك وهيعوضك وكمان فوق ده كله هتلاقي في بركه عظيمه جدا في الرزق وبعدين خد بالك من حاجه انت لو انشغلت بطاعه ربنا ربنا هيبارك لك في رزقك وفي اولادك وصحتك وعافيتك وزوجتك وفي كل حاجه شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم من صلى الصبح فهو في ذمه الله ربنا هيحميك بقى لما تصلي الصبح كده حاضر وتروح تفتح بعد الفجر بساعه ولا بتاع ربنا يحميك من بتوع التموين والبلديه والصحه والضرايب انت عارف بقى المسائل دي كلها وبعدين بالله عليك انا عايز اسالك سؤال بقى بس بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم سؤال وبالله عليك خليك صادق مع نفسك تحب لو قالوا لك هتموت بعد سنه تحب تنزل القبر ومعاك 365 ألف جنيه ولا 365 صلاة صبح و365 صلاة ظهر وهكذا ايه رأيك جاوب بصراحة الصلاة اللي هتنفعك تحت ولا الفلوس الصلاة صح ولا لا بس تصلي بخشوع وإخلاص يعني مش أي صلاة وخلاص مش بقى مجرد إن أنت بقى طب هسيب المحل أمري إلى الله أروح أصلي وتروح ناقر الصلاة الأربع ركعات الراجل اللي كان بيصلي قدام النبي بسرعة النبي قال له إيه قال ارجع فصلي فإنك إيه لم تصلي أنت ما صليتش فلازم تصلي بخشوع وده بيذكرني بقصة واحد كده في دولة من الدول العربية كانوا بيصلوا ورا الإمام صلاة العصر لا صلاة العصر أربع ركعات فالإمام راح مصلي ثلاث ركعات وراح مسلم اللي وراه بقى كلهم رجال أعمال وتجار وكده فمش فاضيين قال لك بركة يمكن نزل التخفيف ولا بتاع فالمهم يعني فسكتوا فواحد منهم قال له يا أبو فلان والله أنت ما صليت بلا صلاة العصر إلا ثلاث ركعات قال له كيف يا رجال خلفي 100 واحد هم بيصلوا كلهم يعني نايمين قال له والله هم ثلاث ركعات قال له إزاي قال له عندي دليل أنا طال عمرك عندي أربع محلات في كل ركعة بحسب حساب محل فحسبت حساب ثلاث محلات وأنت سلمت فبالله عليك تقوم تجيب المحل الرابع الله يخليك واخد بالك لا عايزين صلاة بخشوع يعني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون طيب رقم تسعة المحافظة على وردك اليومي من القرآن اوعى تنسى اوعى تقول اصل انا مش فضهرش ده انا ليل ونهار ما بين توضيب بضايع وحسابات ومش عارف ايه وبضاعة داخلة وبضاعة خارجة اوعى تنسى كتاب ربك اوعى اوعى تنسى كلام الله القران مش بقى ايه تبدا يومك وبعض الناس يقول لك لا الحمد لله ما بننساش القران اول ما بنفتح المحل بنعمل حته استباحه كده شويه قران شويه قران وبعد ربع ساعه بقى ايه يقلب بقى على الوش الثاني كوز المحبه اتخرم واديله ميه اديله زيت وحبايه طلعت في قفاي والبلاء اللي بنسمعه في الشوارع لا يا اخي خلي الناس تسمع القرآن ذكرهم بالله اسمع الكلام حبيبك يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف عايز ترتقي ده يوم القيامة كمان ده القرآن هيشفع لك يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول القرآن أي رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان فيك بفضل الله سبحانه وتعالى آه كمان فوق ده كله عايز بقى كمان ترتقي في درجة درجات الجنة مش تخش الجنة وبس لا وتطلع فوق بالقرآن يقول صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في حياتك الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها خدت بالك القرآن ده منهج حياة سعادتك كلها وحياتك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولأن أماكن الأسواق والبيع والشراء في الغالب طبعا احنا عارفين أماكن غفلة ربنا جعل لك عظيم جدا لما تذكر ربنا في الأماكن دي يعني وانت واقف بتبيع وتشتري هل انت واقف بتبيع وتشتري طول النهار ما بتبطلش بيع طبعا لا في أوقات في زبون بيخش المحل في أوقات المحل بيبقى فاضي في أوقات زحمة وهكذا الأوقات الرايقة دي اقعد استغلها في إيه في قراية القرآن في أذكار في استغفار في يعني دراسة العلم الشرعي امسك أي كتاب وتعلم تتعلم خدت بالك في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى عشان الأماكن دي بقى مليانة غفلة وأغلب الناس المشغولة بالبيع والشراء ربنا أجزل لك العطاء لو ذكرت ربنا في الأماكن دي شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه حديث رواه الترمذي بإسناد الحسن وإن كان ضعف بعض أهل العلم لكن حسن الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة يقول صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير إلا كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة يا سلام يبقى إذا تحافظ على الورد اليوم من القرآن كل يوم لك ورد جزء قرآن جزئين ثلاثة اللي ربنا ييسره لك أنت عمال بتغرس في الدنيا عشان تجني في الآخرة ربنا يبارك فيك وما تنساش أذكار الصباح أذكار المساء حط عندك في المحل كده أذكار مش هتكلفك شيرن فمزة واحد يخش اشترى بضاعة اداها له واخد هدية ولو ما اشتراش برضه اداها له يعني مش لازم يعني تكون اللي بيشتري بس خدت بالك طيب عاشر حاجة المحافظة على شعائر الإسلام بمعنى ما تبقاش فاتح محل بقى ومعلق بقى على الحيط عشان تجذب الأنظار صور نساء عريانة واخد بالك لا الكلام ده كله ما يجوز طبعا لأن اللي هيبص لها هيبقى في ميزان سيئاتك عايزك تقفل المحل في وقت الصلاة خصوصا صلاة الجمعة لو كان عندك محل أكل وشرب تقفله في نهار رمضان تعظيما لشعائر الإسلام خدت بالك لما لما تعمل كده بفضل الله هتلاقي في ناس بتقلدك هيكونوا في ميزان حسناتك مش النبي قال كده من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى إلى يوم القيامة ولذلك عشان الأسواق زي ما قلنا وبنقول دايما أسواق أماكن غفلة أماكن بيع وشراء ومش عارف إيه وفلوس والكلام ده كله لذلك يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها عايزين نحافظ على شعائر الإسلام نعمل إيه تاني المحل بتاعك تختار له اسم حلو لأن الحقيقة بنعدي على محلات بنشوف عليها أسماء عجيبة الدكش والجحش والمخربش ايه الاسماء دي؟ في اسماء حلوه جميله يا اخي حتى تذكر الناس حتى بتاريخنا الاسلامي، يعني تلاقي مثلا محل القادسيه، محل مكه، المدينه، الفاروق، الايمان، الاشياء اللي تذكرك بايه؟ بالسلف الصالح والاماكن الجميله، فاهم ازاي؟ كمان خد بالك من حاجه، اوعى تستعمل الايات القرانيه في الاعلان عن المحل، يعني مثلا تيجي مثلا معدي وده من الاشياء يعني ايه؟ التي تضحك وتبكي في ان واحد، تلاقي واحد ساعاتي وكاتب لك عن محل ان الله عنده علم الساعه، طب علم الساعه هو ده؟ تلاقي واحد قهوجي وكاتب لك بخط كبير وسبحان الله وتلاقي 50 60 شيشه ما ايه مفروشه قدام القهوه وكاتب لك فوق ايه ان فتحنا لك فتحا مبينا يعني بالله عليك ده ده محتاجين نفتح دماغه ده يعني تلاقي واحد بتاع عصير وكاتب لك ايه وسقاهم ربهم شرابا طهورا يا راجل بقى الزعزعه اللي بنشربها عندك ديت هي دي الشراب الطهور يعني فخد بالك من حاجة اوعى اوعى ان انت تستعمل اي آية قرآنية في الاعلان عن المحل طيب رقم 11 ودي مهمة برضو غض البصر ربنا قال ايه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم النبي انت لسه ما صليتش عليه صلى الله عليه وسلم جعل للطريق حقوق كتيرة جدا كان من ضمنها كان من ضمن هذه الحقوق غض البصر ليه انت كراجل تاجر عرضة ان انت نساء كتير تعدي من قدامك وتخش المحل وتخرج وتقف تتفرج على الفاترينة نساء كتير هتجيلك فانت لما تغض البصر دي دعوة الى الله سبحانه وتعالى حتى انت عارف ال- الفتاة المتبرجة لما تلاقي راجل محترم كده وبيغض بصره هي نفسها بتتكسف من نفسها لعل وعسى سبحان الله يمكن ربنا يجعل غض بصرك عنها سبب حجابها بفضل الله سبحانه وتعالى ويا ريت فوق ده كله بقى طالما هنتكلم عن غض البصر يا ريت يبقى عندك كتيبات كده صغير يعني احنا في كتيب صغير عاملينه كده وقف لله آه، اسمه اختاه وقفه مع النفس ده اي حد عايز يطبعه يطبعه وفي آه، كارت صغنطط كده اسمه حجاب المراه المسلمه خد الحاجات ديت كده واي واحده متبرجه بعد ما تشتري كده اتفضل يا اختي ان شاء الله وانت غض بصر هديه والله ربنا بيفتح بها القلوب بفضل الله وربنا يجعلها في ميزان حسنات طيب رقم 12 المظهر الطيب كل ده في الصفات اللي احنا عايزينها احنا لسه ما جيناش في الحاجات ايه اللي احنا مش عايزينها المظهر الطيب ليه النفس الانسانيه يا جماعه بتميل دايما لحب النظافه والجمال تخيل كده وانت داخل على واحد بقال ما شاء الله إيه انت عارف كان زمان كانوا يسموا البقال ده ايه الدكتور تلاقيه لابس بلطو ابيض وما شاء الله ونضيف وريحته حلوه وشكله طيب والمحل بتاعه نضيف وما فيش تخش تشتري الحاجه وانت حاسس بارتياح انما لما تخش ت- محل بقاله وتلاقي الراجل اللي بيبيع لك مشحم ومزيت ومعمول انت نفسك هتبقى بتأنف كده ومش مطمن وخايف لحسن يجيب الحاجه بايده لا تتلوث طب ليه لا شوف النبي بيقول لك ايه صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال ان الله جميل يحب الجمال يبقى التاجر لازم يكون لبسه متناسق ومنظره جميل يذكر الناس بالدين لا ما هو مظهرك ما هو مظهرك اصلا وحده دعوه ان انت بتقول للناس انا مسلم نظيف انا راجل لازم اكون كده بالمظهر ده طيب 13 الدعوه الى الله فين بقى يا جماعه احنا بنتكلم اخواننا وحبايبنا فين التاجر بقى النهارده اللي بيشيل هم الدعوه وواخد التجاره دعوه في المقام الاول ده التاجر ده زي ما قلت لك ممكن يكون اكتر واحد ياثر في الناس عارف ليه الناس محتاجه لك يا اخي واحد داخل لك هيشتري حاجه فلقاك ما شاء الله مش مش شاغل نفسك بفلوس ولا اكل ولا شرب ولا بتاع شاغل نفسك بهدايته فاهم ازاي داخل يشتري ايه مثلا داخل مثلا يشتري قطعه غير سيارات آه في قطعه عندك آه، بتاعه مثلا دبرياج اه عندي عليك قد ايه مش كتير والله كل 1000 جنيه خدت بالك عليها 25 جنيه طب الزكاه تطلع ازاي اذا بلغ الفلوس بتاعتك النصاب اللي هو 85 جرام ذهب اضرب 85 جرام ذهب في السعر بتاعه شوف يطلع كام لو طلع مثلا 5000 6000 زي ما يطلع لو وصل المبلغ اللي عندك للمبلغ ده اللي هو يبقى اللي هو بتاع النصاب ده وعدى عليه سنه عدى عليه قد ايه سنه يبقى تخرج عن كل 1000 جنيه 25 جنيه اللي هي ربع العشر يعني كل 1000 جنيه بتزكيها ب 25 جنيه يا بلاش مش مكمله 8 كيلو لحم ايه المشكله وفي النهايه ربنا هيكرمك المال هيبقى فيه بركه ونفسك تطهر وتزكو بفضل الله سبحانه وتعالى واوعى تبخل اوعى بعض الناس يقول لك اصل لقيت زكاه المال تقيله قوي لقيت نفسي هطلع زكاه مال توصل لحوالي 5000 10000 طب ما خساره لا مش خساره والله اوعى اوعى تحسبها بالمنظر ده عشان ربنا يبارك لك والله شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال لك مشهد من مشاهد يوم القيامه والله اخشى ان الانسان اللي ما بيدفعش زكاه ماله يتعرض للمشهد ده حديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا خد بالك اي مال فلم يؤدي زكاته مثل له المال ده يتمثل له يوم القيامه في صوره معينه مثل له يوم القيامه شجاعا اقرع تعبان كبير جدا في ارض المحشر له زبيبتان يطوقه يوم القيامه ثم ياخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول ده مين اللي بيقول كده ده المال اللي تمثل في صوره الحيه هيكلمه هيكلم صاحب المال يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا النبي قول الرب العلي ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سبق الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه لا ده في مشهد تاني غريب قوي بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم بص المشهد ده يوم يحمى عليها في نار جهنم الفلوس دي يتحمى عليها فين في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون السؤال هنا ليه ربنا اختار الثلاث مواضع دول الجبهه والجنب والظهر قال لك لان الفقير لما يروح يسال واحد غني فاول حاجه بيعمل ايه بيقطب جبينه كده بيكشر في وشه فلو زود في السؤال بيديله جنبه فلو زود قوي بيديله ظهره ويمشي بالثلاث مواضع دولت يتعذب بنفس الفلوس وهو ده اللي النبي قالوا الحديث رواه مسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار أنا عايزك بس طلع زكاة مالك ولو كان عندك صدقات يسيرة طلع طلع يعني خد بالك من حاجة ده أنا هقول لك على حديث يمكن تكون أول مرة تسمعه حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة الشيطان والإثم يحضران إيه البيع أي بيع فأنت تعمل إيه خلي ال- ال- البيع البيع ده اخلطه بالصدقة يعني بعت بيعة مثلا ب 25 جنيه لو لقيت فقير معدي من قدامك طلع ربع جنيه سبحانه وتعالى كان في واحد راجل بتاع عطور موجود في الحسين بدون ذكر اسمه الراجل ده انا بحبه في الله الراجل ده انا كنت لما اروح اشتري من عنده عطور ورب الكعبه لا يمكن فقير او فقيره يعدي من قدامه الا لما لازم يطلع بالنص جنيه ويدي اي حد لدرجه ان انا شفت واحده عملت عمله غريبه جدا ست كبيره عدت من قدامه ثلاث مرات فواحد بيقول له ده عدت ثلاث مرات يا حاج قال له ولا يهمك خليها تاخد واحنا ناخد الاكل شوف قد ايه الراجل ده حصل موقف معاه اغرب من الخيال حصلت حريقه في في منطقه الحسين كل المحلات اللي حواليه كلها بلا استثناء اتحرقت الا المحل بتاعه ليه بيتصدق خدت بالك فانت لما تكون صاحب فرن مثلا على سبيل المثال ناس فقراء جايين لك معدي يا اخي تصدق برغيف باتنين بتلاته بقال واحد معدي قدامك فقير اعمل له سندوتش اديهوله كل ده والله العظيم هيبقى لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره ويقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء لو تفتكر في سنة حاجة وستين كان دودة القطن خدت كل القطن اللي موجود في مصر في السنة دي سبحان الله كان في راجل في بني سويف الراجل ده كان عنده غيط كبير جدا جدا مزروع قطن والله ما دخلته دودة واحدة لدرجة أحد أهل العلم سمع الكلام ده فراح سافر مخصوص يشوف ال- الظاهرة الغريبة دي راح هناك لقى كل الأراضي اللي حواليه بتشغي إيه بالدود والقطن كله متاكل راح واخد سنبلة آه، قطن كده وعليها دود من الأرض اللي جنبه وراح مدخلها في أرض الراجل ده بيقول لقيت الدود طالع يجري من الأرض بتاعته كأن حاجة بتجري وراه سبحان الله فنادى قال لهم عايز أشوف آه، صاحب الأرض دي فسأل أنت بتعمل إيه قال له والله يا اخي انا بزرع الارض الحمد لله انا راجل مصلي وعامل الحمد لله مصلى كده عند طرف الارض والحمد لله رب العالمين لما بيطلع الزرع بفضل الله بخلي تلت آه، للفقراء وتلت للارض ب- بحط سماد وحاجات والتلت الباقي دوت بعيش منه انا وزوجتي واولادي خدت بالك هي دي المساله يا جماعه ان الانسان يعني آه، يتقي النار ولو ولو بشق تمره في المقابل بقى سبحان الله بيحكي الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمه واسعه قصه راجل تاجر كبير جدا من تجار بلاد الشام لما دخل آه، ال- الاستعمار في بلاد الشام فطبعا الناس بقت خلاص مش لاقيه لا تاكل ولا تشرب وبانيين خيام وعاملين معسكرات ومش لاقيين فكان بيعدي يجمع المال من التجار عدى على تاجر كبير جدا من اغنياء تجار الشام قال له يا اخي اخوانك ومحتاجين وعايزين ياكلوا انا انا مالي الموضوع بعيد عني ما يشغلنيش ما ارضيش ادفع حاجه تمر الايام والشيخ علي الطنطاوي بيقول وانا بنفسي بوزع الاكل على الناس في المعسكر لقيت واحد بيجري مني مش عايز يقابلني قال مشيت وراه لحد ما وقفت في مكان سد كده وكلمته قال له بتجري مني ليه قال له انت مش فاكرني قال له لا قال له انا التاجر اللي كان عندي ملايين ورفضت اديك اي حاجه لاخواني دخل عليا بتوع الاستعمار خدوا كل ما املك ويا ريتك كنت خدتها كلها وكانت لله طيب تعالوا نشوف يا جماعه بسرعه كده صور من تجار السلف رضي الله عنهم وارضاهم سيدنا ابو بكر كان من اشهر التجار وكان من اغنى التجار تخيل يوم ما النبي عليه الصلاه والسلام يدعوه للصدقه كما قال عمر بن الخطاب قال ندبنا النبي للصدقه يعني لم يوجب عليهم الصدقه ندبنا قال اللي عايز يتصدق يتصدق جاء ابو بكر بكل ماله كل فلوسه ووضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فساله النبي يا ابا بكر ما تركت لاهلك واولادك ما قالوش ما سبتش حاجه شوف الادب قال تركت لهم الله ورسوله يا سلام ابو بكر يا جماعه تصدق وعمل اشياء يعني ضحى بكل حاجه عشان خدمه الاسلام سيدنا عثمان بن عفان اشترى بئر روما عشان المسلمين يشربوا جهز جيش العسرة لما قحط الناس على عهد ابي بكر وكانت في قافله يعني كامله من البضائع المحمله جايه لعثمان بن عفان فالتجار جايين يشتروا منه البضائع دي قال لهم لا والله لقد وهبتها كلها لفقراء المدينة بلا ثمن ولا أي شيء خلاص قد جعلتها لله سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما هاجر للمدينة هاجر وهو فقير جدا ما عندوش حاجة وآخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع وحب يعرض عليه إحدى زوجتيه ونصف ماله فقال بارك الله في أهلك ومالك ولكن دلاني على السوق راح وباع واشترى حد ما بقى ما شاء الله عنده تجارة لدرجة إن هو لما مات ترك خلفه ألف بعير و3000 شاه و100 فرس حتى قال الإمام الذهبي هذا هو الغني الشاكر سيدنا عبد الرحمن بن عوف قبل قبل ما يموت بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام مباشره باع الحديقه بتاعته ب 400 الف درهم وقسمها على امهات المؤمنين وجات له في يوم من الايام 900 ناقه وهبها كلها لفقراء المدينه بفضل الله سبحانه وتعالى شيخ الاسلام عبد الله بن المبارك كان بيتاجر بس عشان ايه تخيل عشان ينفق على الائمه الكبار عشان يوصلوا سنة النبي للناس صلى الله عليه وسلم خدت بالك كان ينفق على سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وغيرهم وكل ده في ميزان حسناته لدرجة ان هو في يوم من الايام كان يعني مجمع الناس وعشان رايحين يحجوا وهم رايحين يحجوا كان بيخلي النفقات بتاعتهم معاه ينفق في الرايحة وفي الجاية وفي الاخر يرجع لهم المال ويقول لهم هذا كله هدية ايه مني سبحان الله المهم خد الفلوس وماشيين فلقوا امرأة فقيرة وعجوزة في هم في طريق يعني بيستريحوا بتاكل من مزبلة أعزكم الله فقال لها يعني ايه اللي خلاك تعملي كده قالت له اهل القريه اللي احنا عايشين فيها كلها بقالنا ثلاث ايام لم نذق طعاما ولا شرابا هنموت من الجوع ما عندناش اي حاجه فاخذ كل المال اللي معاه والدوله قال هذا لاهل قريتك ثم نظر الى اخوانه من حوله وقال هذا حجنا في هذا العام رجع في الليله دي فنام فجاءه يعني آت في المنام فرأى رؤيا سمع فيها من يقول له حج مبرور وذنب مغفور سبحان الله يبقى إذن دول تجار السلف دي صور بسيطة جدا يعني ولو استطردنا في الأمثلة يعني لرأينا العجب العجاب نختم الدرس بقى أه بكلم أخويا وحبيبي في الله تاجر نختمه بالحاجات اللي عايزك تحذر منها أول حاجة الكذب بعض التجار ودي حقيقة بعض التجار بيظنوا ان الكذب ده بيزود الرزق بالعكس والله العظيم بينزع البركه من هذا المال اصبح اصبح اصبح الكذب دلوقتي يا جماعه كان هو ده الاصل في اي نوع من انواع التجاره والنبي حذرك قال لك ايه قال واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور لا يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا لدرجه ان شاب بيحكي لي انه راح يشتغل في محل محل تجاره من المحلات اللي ايه بتتاجر في السلع يعني صاحب المحل تخيل يقول له ايه قال له بص يا ابني شغلتنا دي اصلا قايمه على الكذب بتعرف تكذب يا ابني قال له لا بس ممكن اتعلم تخيل يعني هو يتكلم بطرفه كده بس كلام مؤلم ان الانسان يبقى حياته كلها كده تاني حاجه عايزك تحذر منها كثره الحلف كتير من التجار طول ما هو واقف يقول لك وحياه ابويا والعيش والملح وتربه امي والعيش ربنا والعشرة دول إن شاء الله عدمك إن كنت كذاب ويفضل يحلف طب ليه ده الحلف ده عياذا بالله يعني بيمحق البركة بتاعت البيع يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ويقول كما عند مسلم إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق آه أنت بتبيع آه لكن البركة هت إيه؟ هتمحق عياذا بالله من هذا البيع يبقى بلاش الحلفان لو حلفت لو اضطررت إنك تحلف تكون صادق ولا تحلف بغير الله لكن الأصل إن أنت بلاش بلاش الحلفان ثالث حاجة عايزك تحذر منها الغش في البضاعة والميزان نشوف الأول موضوع الغش في الميزان مصيبة كبيرة والله يا جماعة بعضهم بيتفنن في الغش في الميزان يلزقلك في الميزان من تحت ربع كيلو او يربطه بفتله ويقعد يدوس عليها برجليه خصوصا الله يهديهم بتوع الفاكهه ربنا يهديهم يا رب ماجستير في النصب ودكتوراه في الغش في الميزان حاجه عجب العجاب تلاقي الجوافه مكتوب عليها السعر من بعيد بجنيه ونص تيجي تشتري لك ب 3 جنيه يا عم الحاج مكتوب عليه جنيه ونص يقول لك اه ده اللي فوق آه العربيه ب 3 جنيه اللي تحت العربيه ده ايه هو ده اللي بجنيه ونص طب ليه مش حاطط السعر هو كده فاهم ازاي يكتب لك جنيه وبخط صغير قوي ونص تيجي تشتري ان هو ايه بجنيه تلاقي لك لا ونص طب مش كاتبها ليه بخط واضح هي كده عشان يصطاد ايه الزبون قلت لكم مره في درس قبل كده بتاع اللقمه الحلال نزلت مره اشتري فاكهه قلت والله ما هشتري من اي واحد بتاع فاكهه عمل الحركه دي اللي هي بتاعت ايه جنيه وجنبها النص بخط صغير رجعت من غير ما اشتري مفيش ولا واحد يعني كلهم الا من رحم الله يعني كانوا عاملين الحركه دي يعني تلاقي بتاع اللحمه الا من رحم الله يجي يبيع لك كيلو اللحمه هو عامل الميزان وظبطه على 900 جرام تلاقي انت الميزان طابق 900 جرام وهو اصلا مديك 900 جرام مش كيلو وبعد ما يبيع لك البيعه يقوم حاطط لك حته دهنه كانها هديه من عنده وزنها 100 جرام يقول لك ودي هديه عشان المرأة مع ان هي دي كماله الوزن خدت بالك ده غش شوف بقى حرص الاسلام بقى على سلامه الوزن والمكيال سوره كامله تنزل اسمها المطففين يقول جل وعلا ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون لما يروح يشتري يوزن صح ولما يبيع يوزن غلط يضحك عليك ويرشك في الميزان يعني سبحان الله اكتر حاجه بتخوف الناس دي وبتتعبهم وبتتعبهم ايه مباحث التموين لا سيبك من مباحث التموين بقى وافتكر رب العالمين وله المثل الاعلى يقول جل وعلا بعدها ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هتقف بين إيديه وهيسألك ده من عظم موضوع الميزان ده ربنا أرسل نبي مخصوص عشان موضوع الكيل والميزان اللي هو مين سيدنا شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا في الآية الثانية يقول, يقول أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين أما بقى عن موضوع الغش في البضاعة فحدث ولا حرج تلاقي بتاع اللبن اللي بيغش والمية والفورمالين والكربونات أو يفرز اللبن يطلع الجبنة والزبدة والقشطة ويبيع لك لبن صورة مكت لبن زي ما بيقولوا كده فاهم ازاي او يضيف له لبن بودره بتاع مزارع فراخ ياكلهم دم عشان يسمنوا خلال شهر شهرين 40 يوم يكون باعها يجيب لك فلفل اسود ويطحنه ويحط عليه عيش محروق ويطحنهم مع بعض عشان يبيعه ويكسب تلاقي بقال عمال يحقن شوال السكر بالميه عشان يزود الوزن كيلو او اتنين في الحرام تلاقي بتاع موبايلات يجيب لك موبايل مستعمل ويغير الوش ومش عارف ايه ويظبطه ويعمله ويبيعه ايه اسمه موبايل ثلاجه فاهم ازاي الكلام ده كله سالت عنه طبعا يعني. آه تلاقي بتاع موبيليا جايب لك خشب يقول لك ده خشب ارض وهو قبلكاش ومتغطي تجيب ل- تلاقي سبحان الله الت- تلاقي دولاب تلاقي الدولاب تقيل او السرير تقيل يكون حشيه من جوه رمل نسال الله العفو والعافيه آه بتاع الفاكهه يرص الحلو على الوش والضربه كلها قدام ومجهز اكياس تحت رجليه بقى كيلو وكيلو ونص واتنين كيلو تيجي تشتري يوزن لك الفاكهه الحلوه عقبال بس ما تطلع الفلوس يكون بدر الكيس تروح البيت تلاقي كل الفاكهه ممششه تلاقي واحد بتاع فرن يجيب الدقيق وينخله ويعمله على انه زيرو فاهم ازاي بتاع حلويات يعمل الحلويات بريحه السمنه البلدي ويقول لك دي سمنه بلدي مع انها ايه ريحه سمنه بلدي قطع غيار جايبها من تايوان ويقول لك made in Japan ويحط عليها ال ticket اجهزه منزليه انا بقول لك حاجات انا سمعتها من الناس اجهزه منزليه يشتريها من الصين خد بالك ويدخلها على المانيا وينزلها من المانيا استيراد made in Germany كانك انت شاري منين من المانيا يجيب احذيه من الصين ويوديها ايطاليا ويجيبها هناك بالتيكت بتاع ايطاليا وينزلها على انها ايه على انها ايطالي عربيه بيبيع عربيه العربيه يقول لك دي مرفوعه بقى لها 10 سنين وهي لا 10 سنين ولا غيره يقول لك دي عربيه مش عارف ايه وهو اصلا دهن الش- الشاسيه ودهن مش عارف ايه ومداريها ومزينها وهي العربيه خراب من جوه نسال الله العفو والعافيه تروح لبتاع ساعات تصلح الساعه وقفت اول ما يشوفك ايه ده ماشي الحمد لله انك جيت في الوقت المناسب دي كانت خمس دقايق وهتنفجر يا عم الحاج وانا لك لابس ديناميت في ايديا ده ساعه كل ده ليه عشان يغلي في الثمن شوف بقى سيدك عليه الصلاه والسلام بيقول ايه بيجمع كل ده في كلمه قال كما عند مسلم من غشنا فليس منا وفي روايه من غش فليس منا طيب رابع حاجه تحذر منها الاحتكار يعني ايه الاحتكار؟ يعني الناس مثلا محتاجه سلعه معينه، تقوم انت تعمل ايه؟ تروح تشتري كل البضائع اللي موجوده في السوق كلها وتخزنها عشان تبقى انت اللي محتكر السلعه دي وتغلي في الثمن زي ما انت عايز عشان تقعد تذل في الناس، الكلام ده حرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لا يحتكر الا خاطئ. انسان مش مظبوط اللي يعمل حاجه زي كده لانه حرام بيستغل الناس والاصل ان يبقى السوق فيه منافسه بيني وبين بيني وبينك وبين فلان عشان الناس في النهايه الناس هي اللي هتستفيد. خامس حاجة تحذر من البيع على بيع أخيك إن أنت تبيع على بيعة أخوك مثلا هديك مثل أنت تاجر تجزئة ورحت تشتري الحاجة بتاعتك من تاجر جملة فلقيت الحاجة اللي أنت راح تشتريها هو لسه بيعها لتاجر إيه تجزئة تاني بس لسه ما شالش البضاعة فتقول له أنت بعتها له بكام فيقول لك مثلا بعتها له مثلا ب 10000 جنيه تقول له طب إيه رأيك بقى أنا هديك 12000 واديها لي ده يحرم يحرم ليه؟ لأن هو الراجل باع خلاص يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يبع الرجل على بيع أخيه اوعى احذر من دي رقم ستة التجارة في الحرام زي ما قلنا ما تقولش أنا بتاجر في الحرام عشان هو ده اللي ماشي خلي عندك يقين وثقة في الله حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجبلوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته وفي رواية لا ينال بمعصيته رقم سبعة احذر من عدم أداء الحقوق عليك دين بتاخد بضاعة كده بالآجل اوعى اوعى تضحك على الناس تاخد فلوس يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا إلا الدين تخيل الشهيد تخيل الشهيد سبحان الله يغفر له كل حاجة إلا الدين أنت ممكن تتحبس على باب الجنة بسبب الدين فخليك أمين وخليك سهل يا أخي في أداء ما عليك وربنا يكرمك من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه والله لو نيتك تسد الدين والله ربنا هيسرها لك آه، رقم 8 النجش النجش ده باختصار بالبلدي كده هو عمل مزاد بالكذب بمعنى انا عايز ابيع بضاعه معينه فاهم ازاي فعايز اجيب اعلى سعر اقوم جايب كام ولد من اللي شغالين معايا او من ناس معارفي وده يقول آه، اشتري مثلا ب 10000 والتاني يقول ب 12 عشان انت تقول ايه انا ب 15 ويجي مش عارف ايه لحد ما يوقف سعر عالي جدا جدا يخليك تنطق بيه ومبيع لك وهو اصلا كل اللي واقفين دولت لا هيشتروا ولا هيعملوا ده كانوا بيقولوا اي اسعار كده عشان يوصلوا للسعر اللي انت عايزه الكلام ده حرام يقول صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا اما ان انت تعمل مزاد حقيقي يبقى فيه منافسه شريفه حلال فده لا شيء فيه رقم تسعة المغالاه في الربح زي ما قلت لك الرحمه حلوه عايز ربنا يرحمك ارحم الناس وبالمناسبه دي يا جماعه آه، بعض الناس كانت بتسال البيع بالتقسيط حلال ولا حرام حلال لأن أنت أنا بمالك بالتقسيط المال بتاعي بأجله عندك فأنا بستفيد من نظير تأجيل مالي عندك فبيع بالتقسيط حلال طيب رقم عشرة إطلاق البصر احذر من إطلاق البصر إلى النساء خدت بالك واعرف ان اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب كان في واحد من بني اسرائيل كان عنده برضه محل كان تاجر وكان في راجل سقه بيجي عندهم كان بيته من دورين كان السقه يخبط فزوجه الراجل التاجر ده تنزل تفتح الباب وتطلع فوق الراجل يستنى دقيقتين وبعد كده يخش يفرغ الميه في الحوض بتاع البيت ويمشي في يوم من الايام التاجر ده اللي هو من بني اسرائيل ده الراجل الصالح ده راح عشان يفتح المحل فجات له واحده تشتري مدت ايديها بتديله فلوس ففتن بجمالها فمسك ايديها وبعدين تذكر ان الله مطلع عليه فسبها وراح قفل المحل وراح لمراته قالت له ده حصل امر غريب جدا جدا قال لا ده انا اللي حصل عندي امر غريب قالت له انا احكي لك الاول قال لها اتفضلي قالت له الراجل السقه اللي طول عمره بيغض البصر وعمره ما بص لي بقاله 20 سنه النهارده طلع ورايا على السلم ومسك ايدي وبص لي ومشي فتبسم الرجل وقال دقه بدقه ولو زدت لزاد الصق اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطول رقم 11 اوعى تنشغل عن طاعة الله الأصل يا أخي العزيز يا حبيبي في الله الأصل أن أنت عبد لله المال ده ربنا ادهولك عشان يكون عونا لك على طاعته قلنا في أول الدرس أن ربنا بيقول في الحديث القدسي اللي رواه أحمد بسند صحيح إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لو عملت كل اللي قلت لك عليه بقى في أول الدرس ده وتركت الحاجات اللي حذرتك منها إن شاء الله يبقى تحقق الحلم عشان ربنا يجمعنا سوا مع النبي في جنة الرحمن أنا دايما بقول في دروس كتيرة أخي العزيز دايما بقول الكلمة دي في دروس كتيرة جدا تخيل لو إن النبي جه الليلة دي هيخبط على بابك علشان يشوف أحوالك إيه أحوالك الدينية طبعا لأن النهاردة عايزك تتخيل إن النبي هيدخل عليك المحل بتاعك مش بيتك عشان يشوفك بتتاجر في إيه وبتتاجر إزاي ويشوف أخلاقك ويشوف إذا كنت صادق وأمين أو لأ يا ترى هتعمل إيه لو عرفت إن النبي جاي لك الليلة دي أكيد هتنظف محلك من كل حاجة حرام أكيد هتكون إنسان ملتزم أكيد هتبقى حاجة تانية خالص طب ما هو طاعة النبي بعد موته أعظم بكتير من طاعته وهو حي صلى الله عليه وسلم أنا عايزك في البداية والنهاية عايزك تعمل اللي يرضي ربنا عشان ربنا يكرمك يوم القيامة ويجمعك مع النبي على الحوض تشرب من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا وبعدها تخش مع النبي في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ده كان حواري مع أخويا وحبيبي في الله التاجر المسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته